بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رسالة العبرانيين وصلنا اصحاح عشر معلش نفكركم تاني رسالة العبرانيين احد رسائل معلمنا بولس الرسول اتكتبت في الستينات من القرن الاول قبل استشهاد معلمنا بولس بخمس ست سنين وكتبها للعبرانيين يقصد بيهم المتنصرين من اليهود أو اللي كانوا عبرانيين يعني يهود وبقوا مسيحيين وإن كانت تناسب حتى اليهود غير المؤمنين على أنها رسالة كرازة أو رسالة تبشير لكن بيبقى واضح من سياق الكلام أنه بيكلم ناس مؤمنين وبيثبتهم في الإيمان سبب كتابة الرسالة أن المتنصرين من اليهود يتعرضون لاضطهاد شديد من اليهود اللي حواليهم بيوصل بيهم إلى الموت والاستشهاد على اعتبار اليهود كانوا مش قابلين أن حد يهودي يبقى مسيحي ولأنها رسالة تخاطب الفكر اليهودي في الأصل فتلاقوا أنها مبنية على مقارنة العهد القديم بالجديد أو تأكيد أن المسيح له المجد هو الإله المتجسد الفادي والمخلص لكل البشر فالتركيز على المسيح له المجد ومقارنته بكل شيء بالملائكة بالأنبياء بالكهنوت اليهودي بالذبائح اليهودية وصية المسيح بوصية العهد القديم عهد الجديد بعهد قديم وهكذا احنا وصلنا لعبرانيين 11 10 وما زلنا في مرحلة المقارنة بين الذبايح القديمة وذبيحة المسيح له المجد قعد معلمنا بولس يقول الذبائح القديمة ذبائح قاصرة لأنها حيوانية ولا يقدر دم تيوس وعجول أن يغفر خطية إنما ذبيحة المسيح له المجد ده دم بلا عيب ده مش بس دم إنسان ده دم ابن الله احنا وصلنا لعدد عشر نقول ايه نقرا جزء قبلها كده ثم قلت ده كان بيجيب من النبوات إشارة للمسيح له المجد ها أنا ذا أجيء مسيح له المجد في النبوات بيقول كده في درج الكتاب مكتوب عني يعني في النبوات كتاب العهد القديم لأفعل مشيئتك يا الله يعني أنا جاي أتم مشيئتك أيها الآب السماوي فإذ يقول آنفا أنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس ثم يقولها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله يعني إذا المسيح له المجد جاي بديل عن الذبائح العاجزة والقاصرة بتاعت العهد القديم لأنه قال في الأول بذبائح وتقدمات لم تسر يعني مش عاجباك يا رب مش مكفية خطايا الإنسان وها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله يبقى المسيح له المجد جاي عشان يبقى هو الذبيحة الحقيقية ويبقى ختام بقى للذبائح القديمة العاجزة ينزع الأول لكي يثبت الثاني إذا النظام الأولاني من الذبائح والعهد القديم هيبطل ويبدأ النظام الجديد العهد الجديد بذبيحة المسيح له المجد وحده فبهذه المشيئة اللي قال عنها الكتاب النبوة بتاعت ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله ابن يخاطب الآب بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة وهنا تلاحظوا معلمنا بولس لما يتكلم عن الصليب والفداء على أنه ذبيح استخدم نفس الألفاظ بتاعت الذبايح لأن ذبيحة تقدم تقدم يعني تبقى تقدمة فيصعدوا الذبيحة يعني بعد ما يذبحوا الذبيحة يحطوها على المذبح وبعدين يبتدوا يحرقوها فكأن المسيح له المجد قدم قدمناه ذبيحة عنا أو قدم ذاته ذبيحة والآب السماوي قبل هذه الذبيحة فبيقول بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة مرة واحدة شرحها وهيرجع يشرحها تاني ليه مرة واحدة العهد القديم الذبايح مش عاملة حاجة فكل شوية إيه تيجي ذبيحة بعدين مش كفاية فيجي اللي بعدها واللي بعدها وهكذا زي ما تروح لدكتور يديك روشتة تاخد الدواء ما تخفش طب يديك روشتة تاني وتالت ودواء تالت ورابع إنما لو خدت الدواء الكافي إنه ينزع الخطية ويشيل الرصيد من الخطايا ويدي غفران خلاص مش هتاخد دواء كمان فلما جاء المسيح له المجد بذبيحته بطلت الذبايح الحيوانية ذبائح العهد القديم وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عيناه بالنسبة لكهنة العهد القديم كل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرا تلك الذبائح عيناه التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية وأما هذا المسيح له المجد فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله يبقى بيأكد المسيح له المجد قدم ذبيحة واحدة لأن ذبيحته كفارية وتغطي كل البشر تغطي كل الزمان تغطي كل الأجيال تغطي كل الخطايا لأنه المسيح له المجد إله غير محدود فتقدمته ذبيحته يبذل نفسه فدية عن العالم كله في كل الأجيال والعصور فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة اللي هي ذبيحة نفسه جلس إلى الأبد عن يمين الله يعني أتم المهمة أنا ده أجيء لأفعل مشيئتك يا الله يبقى هو جه الدنيا عشان يقدم ذاته ذبيحة ورجع السماء في يمين العظمة يمين الله زي ما قلنا قبل كده في تفسير في رسائل أخرى بالذات في كورنثوس الأولى 15 لو تفتكروا مش مقصود اليمين بالشكل الحرفي لأن الله غير محدود فلو خدناها بالمعنى ده يبقى ربنا ملوش يمين وشمال لأنه غير محدود إنما يمين الله مقصود به دايما ال... اليمين العظمة لأن اليمين دايما كان إشارة للمجد والملك وفي نفس الوقت كان الملك يقعد وعن يمينه ولي العهد الوريث الوحيد الأمير ابن الملك أو الملك ابن الملك فهي إشارة رمزية عشان تعبر عن حقيقة المسيح له المجد أنه هو الوحيد الذي يملك كل شيء وسلطانه من سلطان أبوه ومجده من مجد أبوه وكل ما للآب فهو لي فعن يمين الآب دايما إشارة إلى مجد المسيح له المجد منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداء موطئا لقدميه ضمنيا هو بيذكر المزمور اللي بيقول اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك الأب بيقول للابن كده يقول له تعالى بقى اقعد في مجدك عشان كل الأعداء يخضعوا لك مين الأعداء دول كل قوى الشر كل الشياطين كل غير المؤمنين كل دول يبقوا موطئا لقدميك لأنك أتميت المهمة فقدمت الفداء لكل البشر لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين يعني إيه؟ يعني هي ذبيحة واحدة هو قربان واحد لكن يكمل يتمم المهمة كلها يقدس إلى التمام يعني دم المسيح له المجد فداء المسيح كافي أنه يطلع الإنسان بار أمام الله بريء وبار مهما كان ارتكب من خطايا لما يؤمن بدم المسيح يتعمد على هذا الإيمان يسلك ملتصقا بالمسيح يتحد بالمسيح يشرب دمه ويأكل جسده يدخل في عهد معاه هنا هذا الدم يكمله يكمله يعني يجعله كاملا في نظر الله مش لبر فيه لا ما هو خاطئ إنسان لا لأنه تطهر بالمسيح له المجد فاستحق أن يكون مقدسا في نظر الله قد أكمل إلى الأبد المقدسين المقدسين يعني اللي هيتقدسوا بالقداسة اللي في المسيح له المجد ويشهد لنا الروح القدس أيضا يعني الروح القدس في العهد القديم تكلم في الأنبياء احنا بنسميه الروح الناطق في الأنبياء شهد عن هذه الحقيقة وعن هذا الخلاص الآتي وعن هذه الذبيحة الوحيدة الكافية لغفران الخطايا وعن بطلان ذبائح العهد القديم بمجيء المسيح وفداؤه فيقول يشهد لنا الروح القدس أيضا لأنه بعدما قال سابقا هذا هو العهد الذي أعهده معهم لما كان بيتكلم عن عهد قديم وعهد جديد بيقول هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام قال في عهد جديد بقى بعد الأيام دي كلها يقول الرب أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم دي كنا شرحناها قبل كده ذكرها قبل كده هنا عاوز بس يشاور على إيه على قوله ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد دي بقى مرتبطة بالعهد الجديد أكتر ليه؟ لأن إذا المسيح يغفر خطايا البشر ودمه يكفر عن خطايا الناس يبقى الخطية دي لم تذكر أمام الله يعني يبقى الواحد عمل خطية إنما لأنه متمسك, متمسك بالمسيح له المجد وبيتوب على هذا الإيمان بأن المسيح فداه تنقل عنه الخطية لما بيتوب وبيعترف بيها بتتنقل على رأس المسيح له المجد أثامنا حملها وأوجاعنا تحملها فبيبقى هو إيه مش عليه تهمة خلاص مش عليه ذنب ليس خاطئا مع أنه في الحقيقة خاطئ ليه لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد وكده يتبرر الإنسان وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطيئة وبالتالي الإنسان المسيحي مش محتاج كل يوم يجيب حيوان يموت بداله لا خلاص بقى إنما المسيحي محتاج كل يوم يأتي إلى المسيح الفادي ليمسك فيه ويتمسك به تعرفين كان في كده شريعة في العهد القديم جميلة اللي يعمل عملة تستحق الموت كان ممكن يهرب من الموت بطريقة فيها إيمان يجري قبل ما يمسكوه يموتوه قصاد اللي عمله ويتمسك بقرون المذبح يمسك فيه حرف المذبح كده ما يقدروش يموتوه طول هو ما هو لازق في المذبح كأن المذبح ده يحميه يحميه لأنه ماسك في قرون المذبح وحسب الطقس اليهودي خلاص كده محدش يقدر يجي جنبه لأنه احتمى في المذبح إشارة رمزية جميلة إن اللي يجي للمذبح المسيحي النهاردة اللي عليه ذبيحة المسيح كفاريا اللي عليه جسد قدامه ويلزق في المذبح خلاص يبطل من عنه حكم الموت فاحنا محبب علينا نفضل لازقين في المذبح على طول لأنه بالتصقنا بالمذبح والذبيحة اللي عليه تبطل عننا كل الأحكام إنما حيث تكون مغفرة لهذه للخطايا لا يكون بعد قربان عن الخطيئ يبقى مش محتاجين بقى القرابين اليهودية تكفر عن خطايانا هو استفاض في شرح الحكاية دي لأنها قضية مهمة جدا ما تنسوش ده في الزمن الأول كان اليهودي المتنصر يبطل يجيب ذبايح فنفسيا برضه مش سهلة ليه ما هو طول عمره بيجيب ذبايح أيا كان نوع الذبايح اللي بيقدمها وطول ما الهيكل موجود في الوقت ده هيكل سليمان ما كانش لسه اتكسر كان اليهود كلهم بيجتمعوا كل يوم يقدموا الذبايح فبالنسبة اليهودي كل ده ممنوع يعمله خلاص لما يبقى مسيح لأنه ملناش في الذبايح الحيوانية خالص فنقلة نفسية مش سهلة لأنه متبرمج على حاجات معينة بيعملها ولسه أهله بيعملوها ولسه أخواته بيعملوها فلازم يقنعهم انه انتوا قلقانين ليه عشان بطلتوا تجيبوا ذبايح حيوانيه طب ما احنا عندنا الذبيحه العظمى المسيح له المجد نفسه هو ده بقى مذبحنا وهو دي ذبيحتنا فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم في بعض الآيات تلاقوها طويلة كده يعني الآية تبتدي 19 تكمل 22 و 23 أربع سطور هي جملة واحدة إذ لنا يعني هيدينا الأول الإمكانيات اللي عندنا في العهد الجديد وبعدين هيقول المطلوب قبل ما بيقول يلا قربوا بثقة يلا امسكوا في ربنا برجاء الأول هيراجع معانا الإمكانيات اللي عندنا احنا بتوع عهد جديد عندنا سكة جديدة عندنا طريق قصير للغفران وللسماء والطريق ده مش لمجرد انك تقف بعيد في حوش الهيكل عشان ربنا يشوفك ده انت بتدخل الى الاقداس لغايه جوه فيقول اذ لنا ايها الاخوه ثقه بالدخول الى الاقداس الأقداس يقصد بها قدس الأقداس والقدس أيضا يعني الأماكن اللي كانت محرمة علينا إن كنا يهود قبل كده ما كانش حد يقدر يقرب من الحاجات دي النهاردة احنا بنقرب مش الأقداس الأرضية حتى السماويات لأن لنا طريقا بدم يسوع هو قال كده لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس يعني احنا هندخل السماء عن طريق إيماننا بدم المسيح له المجد طريقا كرسه لنا حديثا يعني الطريق ده الطريق للسماء الطريق لقلب الآب السماوي الطريق للغفران الأبدي الطريق للقداسة الطريق للبر ده ما كانش موجود ده طريق جديد اتفتح جديد طريقا كرسه لنا حديثا ما كانش الطريق ده موجود في ايدين العهد القديم عشان كده يقول طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع عشان كده المسيح لو المجد يقول انا هو الطريق والحق والحياه لما كانوا بيتكلم عن الاب فبيقولوا له ارنا الاب قال لهم انا الطريق وانا هو من رآني قد رأى الآب فالطريق للآب الطريق للسماء الطريق للأقداس هو المسيح نفسه فالمسيح جالنا على الأرض وأصبح الأرض والسماء مرتبطين ببعض من خلال ربنا يسوع له المجد فبنطلع من الأرض على السماء من خلاله من خلاله يعني إيه؟ يعني دم المسيح فتح السماء ادانا صلاحيات ان احنا ندخل السماء احنا كنا محكوم علينا بالإعدام وملناش دخول في السماويات طريقا شوف التعبير كرسه لنا كلمة التكريس دي تلاقوها في التثنية تعود على كيف يدشن أو يكرس المذبح تكريس يعني يخصص كلمة يكرس يعني يخصص يعني ما يستخدمش في غير كده يعني المذبح دي شغلته بس يترفع عليه ذبائح لله ما ينفعش يستخدم في أي استخدام آخر فطريقا كرسه يعني المسيح له المجد أتى ليكون لنا طريقا إلى السماويات وهو مخصص لكده دي رسالته كرسه لنا حديثا حديثا يعني في الأيام اللي احنا عايشينها دي في العهد الجديد وهو طريقا حيا حيا يعني ايه ده مش طريق كده يعني سكة نمشي برجلينا ده هو الباب عشان كده مثلا يقول في مثل في الراعي الصالح يقول أنا هو باب الخراف إن دخل بي أحد واحد يقول له دخل بيك إزاي ما هو ده طريقا حيا حيا يعني لما تدخل بالمسيح في المسيح توصل السماء طيب يعني ايه بالمسيح وفي المسيح يعني تؤمن بيه تعتمد فيه تتعمد فيه يعني تموت وتقوم معاه تاكله اكل تلزق فيه بالصلاه والانجيل يبقى المسيح كل حياتك يبقى هو الكل في الكل فيبقى كده انت داخل جواه انا هو الطريق او انا هو الباب ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد مرعى يخلص الأول ويدخل ويخرج ويجد مرعى بالحجاب أي جسدي إيه بقى قيمة ذكر الحجاب هنا ما احنا اتفقنا أن الحجاب ده ما كان يحجب الرؤية الحجاب ده الفاصل بين القدس الأقداس اللي محدش يقدر يدخله اللي جواه تابوت العهد إشارة حضور حضور الله وبين القدس اللي واقفين فيه الكهنة وكمان بعد كده الحوش اللي واقفين فيه الشعب الحجاب ده اللي اتكسر بالصليب فأصبحت الرؤية مفتوحة فالمسيح له المجد كان هو الحجاب حين كسر المسيح بجسده حين مات على الصليب جسده اتكسر من أجلنا خذوا كل هذا هو جسدي المكسور لأجلكم لما المسيح له المجد اتصلب اتفتحت السماء اتفتحت السكة بقالنا دخول إلى الآب بالمسيح بقى لنا عين نقف نقول لربنا أبانا الذي بالسماوات عشان كده نقول له أبانا بالمسيح يسوع ربنا في آخر أبانا الذي يعني بالمسيح بقى نقول لك أبانا قبل كده ما نستاهلش نقوله طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسدي يبقى هنا حط الإشارة الرمزية إن الحجاب اللي كان يفصل الأقداس الداخلية اللي محدش يقدر يوصل لها عن الأقداس الخارجية هو المسيح له المجد فتحه بجسده أو هو بمثابة جسد المسيح اللي اتكسر ففتح لنا الطريق إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع برضه أفكركم رئيس الكهنة كان عشان يدخل الأقداس لازم يشيل دم معاه بس كان الدم اللي في إيده إيه؟ دم حيوانات فيعيدها كل سنة لأنها مش عاملة مفعول المرة دي ما تتعادش ليه؟ ما تتعادش المسيح نزل ومات مرة واحدة لأنه ده دم المسيح له المجد إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله يعني ذبيحة جديدة من نوعها وكافية شافية تغطي كل احتياجات البشرية وكاهن جديد من نوعه له كاهن عادي بيغلط وعاوز ذبيحة عن نفسه وله كاهن عادي بيموت فهيجي اللي بعد منه إنما كاهن لا يموت ولا يخطئ لأنه قدوس وبار وأزلي وأبدي فهذا الكاهن الجديد العظيم وهذه الذبيحة المثالية الكاملة دي بقى إيه ده طريق العهد الجديد احنا ماشيين ورا كاهن لا يموت وكاهن لا يخطئ ويحمل جسده ذبيحة كافية تغطي احتياجاتنا كلنا وخطايانا كلنا وتشفينا كلنا من كل أوجعنا وأثامنا فبالنتيجة إيه بقى لنتقدم بقلب صادق يعني قربوا بقى قربوا عارفين في القداس لما الشماس يقول تقدموا تقدموا قرب قرب لربنا تقرب ليه تقرب للمسيح نفسه تقرب للسماء قرب للأقداس تقفش بعيد كان زمان بتخيل انه العهد القديم يقول ابعد ابعد ما تقربش ما تقربش لحسن تموت فاكرين اللي كان يقرب من تابوت العهد كان ممكن يموت انما احنا في العهد الجديد لسان حالنا عكس كده تقدموا قرب ما تبعدش قرب لان المسيح له المجد فتح السكه وبقى لنا سكه للسماء فتقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعد لنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان يعني ايه ادخل بقلب بقلب صادق في يقين الايمان يعني عنده ثقه أن المسيح له المجد فعلا هيغطي خطيته وكفر عن خطيته وهيقف قدام ربنا بالرغم من كل اللي عمله باتضاع وبانكسار وبتوبة لكن كمان ربنا هيفرحه ويقول له مغفورة لك خطاياك لنتقدم بقلب صادق وقد تكون إشارة ضمنية إلى أن العبادة اليهودية كانت عادة أو كثيرا ما يشوبها إيه قلب غير صادق الرياء ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون كانت تميل في عصور كتير قوي إن ما يبقاش القلب صادق ليه؟ أهي بقى شغلانة بيعملوها وتمثيلية ونفس اللي بيقوموا بالأداء قلبهم مش نقي مش حاسين بالعظمة ولا الهيبة ولا الجلال قدام وقوف حضرة ربنا ولا في توبة صادقة عدت كده كتير ده مش معناه كل العهد القديم كده لا في أنبياء وفي أبرار لكن كان القلب الصادق عملة نادرة إنما إحنا في العهد الجديد ما ينفعش غير قلب صادق لازم نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان الإيمان هو الإيقان بأمور لا ترى لسه هيقولها الإصحاح اللي بعد الجاي يعني نبقى متأكدين أن لينا مكان في السماء عن طريق دم المسيح المكان ده لازم نمشي في السكة دي عشان نوصل له نمشي في المسيح نلزق فيه حياتنا كلها الغرض منها ان نفضل نثبت في ربنا وكل خطية بترجعنا لورا تفصلنا تاني فنرجع بالتوبة تاني والإيمان والتناول نرجع نثبت تاني والشيطان يحاول يفكنا نقوم نرجع نثبت تاني لأن اللي هيطلع بره الخط هيروح جهنم فمفيش غير الطريق ده زي اللي ماشي كده ايه عربيته مش راضيه تتظبط فساعه تطلع كده ساعه تطلع كده لازم بسرعه يرجع يظبطها لألا هيروح حته غير ال... غير السم لنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان مرشوشه بيستخدم برضه الفاظ العهد القديم مرشوشه قلوبنا من ضمير شرير هو كان زمان يرش دم الحيوانات على أجساد الخطاة كنوع من التطهير النهاردة القصة مش من بره بس طب القلب ده القلب ده هيغسلوه ازاي هنغسله لما نشرب دم المسيح له المجد يأكل جسدي ويشرب دمي يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه فيبقى الضمير الإنساني اللي هيسوق الإنسان بعد كده في كل قراراته وأعماله هيتغسل من الشر بيترشف دم المسيح بمعنى انك انت دم ربنا يسوع له المجد بيطهر الانسان من جواه مش بس من براه طبيعي من براه هيقولها ومغتسل اجسادنا بماء نقي يعني في مية المعمودية اغتسلنا بالماء والروح فالماء إشارة إلى التطهير الخارجي ولكن بالروح القدس مش بس تطهير خارجي وإنما تطهير الداخل كمان ده اللي ما يقدرش يعمله حد غير روح الله واللي يثبت عملية التطهير والاغتسال هو دم المسيح طب الدم ده ناخده ازاي مفيش اوضح من اللي عمله ربنا يسوع وقال خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه فهنا بيقول لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان صدقوني دول الشرطين اللي تتقدم بيهم للتناول ان يكون قلبك صادق قلب صادق يعني قلب تائب وانت واقف في القداس ما كنتش تتوب انت مش ما, ما تتقدمش لان وانت واقف في القداس انت خجلان من ربنا اللي جه من السماء عشان يفدينا واللي شال كل المرار عننا واعطاه جسده ذبيحه من اجلنا فانت بتقف خجلان من ربنا عشان كده تلاحظ القداس اغلبه كل شويه يا رب ارحم يا ليسون تعبير الصدق الصدق يمثل في تعبيرات التوبه ارحمنا يا رب لاننا كثيرا ما امتلأنا هوانا كثيرا ما امتلأت نفوسنا عارا مليانين خطيه طب ومال تقدم على هذا الرسم قرب بقلب حلو كده قلب منكسر متواضع ايه لا يرزل الله قرب الشرط الثاني غير التوبة هو الإيمان تؤمن عشان كده الكلمة الثانية اللي طول القداس بنقولها أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن ليه؟ لأن هو ده اللي يخليك تتقدم تتقدم إلى الدم دم المسيح له المجد اللي أغلى من أي حاجة في الدنيا لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير كأن كل مرة بتتناول يا ترى ضميرك تنقى ولا لسه لسه في شوية عداوة لسه في كبرياء لسه في إدانة الحاجات دي اليهودي العادي ما كانش يراجع نفسه عليها كان يكفيه انه يراجع نفسه على السرقة والقتل والزنا وال... انما احنا مع ناموس العهد الجديد مع وصية إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد احنا بنراجع على القلب بنراجع على الضمير بنراجع على الذهن نراجع على الداخل لأن الموضوع أخطر وأكبر من الوضع القديم ومغتسل أجسادنا بماء نقي ما هو ما ينفعش يتناول إلا اللي اتعمد فإذا كنت اتعمدت وجاي تتناول راجع قلبك على الإيمان المستقيم وعلى التوبة النقية الصادقة هو ده الاستعداد عشان كده تلاقوا الشماس آخر كلمة في القداس يقول إيه صلوا من أجل التناول باستحقاق ايه هو الاستحقاق لما ما حدش يستاهل وحد يستاهل يقرب من ربنا له المجد ولا يلمسه ما حدش يستاهل انما ربنا يعطي استحقاقا للمؤمنين التائبين الذين دخلوا بالمعمودية إلى عضوية جسده فالمؤمنين التائبين دول اللي عايشين حياة مقدسة بالتوبة دول يتقربوا عشان يلزقوا في جسد ربنا ودمه ويبقى بيهم حياة أبدية لنتمسك بإقرار الرجاء قال لنتقدم وبعدين قال لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين لأنه في الوقت ده كان في بعض المؤمنين بدأوا يرتدوا احنا قلنا الرسالة دي أساسا ضد الارتداد تثبيت الإيمان فبعضهم ابتدى إيمانه يتهز فقال له لا افضل راسخ افضل ثابت في إيمانك حتى احنا بنقولها في القداس احفظنا في إيمانك احفظنا في إيمانك على الدوام إلى التمام إلى التمام وانعم لنا بسلامك إلى التمام أهم حاجة نفضل في الإيمان لآخر نفس عشان يبقى لنا سك بقى لنا طريق للسماء لو خرجت بره إقرار الرجاء والإيمان طلعت بره الخط سبت الطريق من باب ربنا ما يسمحش لحد أبدا فيقول لنتمسك بإقرار الرجاء الرجاء والإيمان أصلهم يعني متوازيين دايما الإقرار معناه إيه هو ده بقى قانون الإيمان إن في اعتراف الإيمان لسه هتبان في الكلام اللي جاي إن الإنسان لما بيتعمد بيقول أؤمن انه بالثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس وبالحياه الابديه وبالكنيسه الواحده وبالمعموديه نفس الايمان بتقوله كل قداس ونفس الايمان بيتلخص في الاخر اؤمن ان هذا هو الجسد المحي اللي اخذه من سيدتنا وجعل واحد مع لاهوته وانت بتتناول بتفتح بقك وبتقول امين كانك بتقر بايمانك لاخر لحظه قبل ما تاخد الجسد والدم فلنتمسك بإقرار الرجاء أنت ليك رجاء أنك تروح السماء ليك رجاء في المسيح له المجد اللي مات عشانك تمسك بهذا الإقرار لأن القلب يعترف به يؤمن به للبر والفم يعترف به باللسان يعني قلبك عنده إيمان طب اعلن إيمانك قر قول بالحقيقة أؤمن عشان كده تلاحظوا ما فيش سر ولا ليتورجية يعني صلاة كنسية تخلو من قانون الإيمان حتى في ال في ال الزيجات الأكاليل أو في كل صلوات الكنيسة لازم نقول بالحقيقة نؤمن لأن إقرار الرجاء والإيمان ده اللي بيدخلنا للمسيح لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعده أمين يعني المسيح له المجد من ناحيته أمين في وعده اللي هيمسك فيها يدخله السماء الهم والباقي عليك زي واحد يقول ايه المسيح قال لا يستطيع احد ان يخطف من يدي يبقى كده محدش هيضيع استنى بس هو محدش هيقدر يخطف من يد المسيح بس الخوف كله انت تسيب ايد المسيح دي ربنا ما, ما يمنعهاش ما يمنعهاش ليه لان مديك حريه اراده انما ولا شياطين الدنيا ولا مشاكل الدنيا تفصلك عن محبه المسيح طول ما انت ماسك فيه هو ما يسيبكش ابدا بيدخلك السماء لان الذي وعد هو امين المسيح له المجد يبقى امينا لا يقدر ان ينكر نفسه حتى لو احنا غير امناء فمن ناحيه دوره احنا مطمنين تماما ان ربنا يسوع له المجد امين في وعده انه عاوز يدخلنا السماء طب احنا الى اي مدى متمسكين علينا دور بقى إلى أي مدى ثابتين راسخين دي شغلتنا بقى ده دورنا إنما طول ما أنت ماسك فيه خلاص ما تقلقش مفيش خوف لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين اللي وعد بالحياة الأبدية اللي وعد بالغفران هو أمين في كلامه ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة كل ده بدأوا بكلمة جميلة قال إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس إحنا ناس مسافرين على السماء اتجهنا السماء وعندنا طريق جديد طريق ده المسيح له المجد نفسه بدمه فتح لنا باب السماء وبالدخول في المسيح بالإيمان والأسرار والحياة المقدسة هنوصل السماء هذا الطريق المعبد للأبدية علينا بقى دور أولا لنتقدم امشي بقلب صادق ومتمسك بيقين الرجاء او اقرار الرجاء يقين الايمان وكمان عينك على اخواتك ولنلاحظ بعضنا بعضا لما يكون واحد رايح حته حلوه و... وبيحب الناس بيبقى نفسه ياخد كل الناس المكان الحلو اللي هو رايحه وهي دي رسالة المسيحي على الأرض المسيحي واحد رايح السماء وعاوز ياخد كل حبايبه معاه فتبقى شغلته يثبت في السكة مشغول بالطريق جدا عينيه على الطريق ما تزوغش يمين وشمال ومحبب عليه يلم كل الناس في عربيته يطلع ياخدهم وراه فيبقى بعد ما قال له تمسك وتقدم قال له لاحظ اخواتك أو الكلام لينا كلنا لنلاحظ بعضنا بعضا لحسن واحد يقع من السكة لحسن واحد يطلع بره الخط لحسن واحد يفقد الطريق ويتوه لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة لأن دي علامات الطريق دي ال landmarks اللي في السكة اللي بتطمنك انك ماشي صح انك بتحب كل الناس وانك ما بتعملش غير الصح وانك ما بتقدرش تغلط تحريض على المحبة والأعمال الحسنة فشوفوا لخص حياتنا كده كأن الواحد مفتوح له طريق للسماء دخلوا بالإيمان والمعمودية بيثبت وبيمشي فيه بالتوبة والتناول بيتقدم يوما بعد يوم في طريقه بالإيمان والقلب الصادق ده وفي نفس الوقت الإقرار حفظه الإقرار ده هو الخطوة المستقيمة اللي مخليها الطريق ماشي صح اللاين اللي على الأرض اللي ماشي عليه وبعدين عمال ياخد الناس بقى معاه لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض كلمة جميلة الدنيا بتحرضنا على الغلط وأصدقاء السوء ما أكثرهم بيحرضون على ملذات الدنيا والشيطان وشياطينه بيحرضوا الناس على الفساد طب وإحنا شغلتنا إيه؟ نحرض كل الناس على الإيمان والتوبة والقداسة بنحرضهم شوفوا كلمة التحريض يعني بتزق بتشجع ما تسيبش حد يضيع عمره مش معقول تكون شايف واحد ماشي غلط وتقعد تتفرج عليه فين المحبة بقى انت عرفت السكة الصح وسايب الناس ماشية كده وخلاص للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة دي كلمة تقعد تبكتنا ساعات نقعد مع بعض اجتماعاتنا مسيحيين في بعض قرايب في بعض أصدقاء في بعض طيب الساعتين اللي قعدتهم مع الناس دول قلتوا ايه عملتوا ايه كلنا وضحكنا وجبنا سيرة الناس طب وبعدين يعني ما حصلش ابدا ان بعد اجتماع من دول سمعت خبر حد واحد من اللي كنت قاعد معاهم مشي ساب الدنيا حسيت بايه ساعتها مش يمكن لو كان الاجتماع ده بتتكلم فيه عن ربنا وبتحرك قلبه ليكون قلب صادق وبتثبت إيمانه كنت عدلت مساره قبل ما يروح السماء هل اجتماعاتنا هي اجتماعات ناس رايحة السماء ولا ناس قاعدة في الدنيا للدنيا وخلاص لا غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة والاجتماعات الروحية كمان في ناس تيجي كما لقوم عادة يعني ايه عشان ضميره يفضل مرتاح أو بيجي الكنيسة إن كان القداس إن كان اجتماع روحي إن كانت عظة طب وبعدين هتسيب الاجتماع زي ما دخلته صدقوني الكلام ده بيخلي الواحد يفتكر بعض الوجوه اللي كانت بتحضر معانا الاجتماع وراحت السماء لا يخلو شهر أو سنة من بعض الشخصيات الحلوة اللي كانت مواظبة على الاجتماع وراحت السماء طيب إذا كان الناس دول ما استعدوش وكانوا يتركون الاجتماع كما لقوم عادة ده يبقى ضيعوا فرصة كبيرة جدا فرصة العمر ده مش فرصة العمر ده فرصة الأبدية إنما لو كل اجتماع الواحد بينتبه وياخد الكلام لنفسه ويطلع خطوة لقدام يتقدم خطوة ياخد موقف من حياته أقوى يسيب الشر أكتر يمسك في ربنا أكتر يبقى ماشي صح يبقى الاجتماع جايب فايدة يبقى القعدة مثمرة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة يبقى واضح أنه أحد مجالات الانحراف في الاجتماع هو أنه يتحول الاجتماع إلى عادة عادة اجتماع لكن مش جاي تسمع كلمة ربنا مش جاي تتغير مش جاي تتوب مش جاي تتعلم وتتلمذ مش جاي عشان تعيد تاني حساباتك لا احنا جايين عشان الناس جاية ورايحة وفي دوافع أخرى غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا ده ما خلاش الوعظ قاصر على الوعاظ ولا الكهنة ده قال كل واحد هيوعظ اللي حواليه ليه؟ انت بتتكلم عن طريق طريق السماء لو لقيت اخوك ماشي غلط محتاج تجيب له وعظ ولا تقول له حاسب حاسب سكتك غلط هتعمل حادثة هتغرق دي دي محتاجة قلب محب أكتر منها معلومات ودراسات وكلام وعظيم بعضنا بعضا ساعات الواحد يفرح لما يلاقي أم مروحة البيت تقعد تجيب ولادها وتحكي لهم الوعظ وتقعد تقول لهم ساعات الشباب يقعدوا بقى يعني يقولوا لها ماما بقى كفاية وعظ كفاية وهي من فرحتها بكلمة ربنا مش عاوزة حد يتحرم منها ولا حد على التليفون خد وعظة سمع منها حتة حلوة ولا قصة حلوة بيكلم حد على التليفون بيقول له سمعت قصة جميلة الروح دي جميلة مع تلقائيتها وبساطتها فيها حب صادق ليه؟ انت عاوز تفيد الشخص اللي بتحبه بدل ما يبقى كلامنا في كتير قوي من الكلام البطال ما يتحول كل الكلام إلى كلام روحي في اتجاه الأبدية في اتجاه الطريق المستقيم غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب يعني مين هيعمل كده أكتر مين اللي هياخدها جد ويبقى مفيش كلمة في لسانه تضيع وقت اللي شايف اليوم قريب اللي عارف انها كام ساعة كام يوم اللي حاسس بان الوقت مقصر اللي بيسابق الزمن في خلاص نفسه وخلاص من حوله ده اللي ما عندوش دقيقة يضيعها ما عندوش كلام فاضي يقوله ده مهتم جدا بأن كل ساعة يكسب فيها نفسه ونفوس آخرين بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب اليوم ده يا يوم حياة الواحد فينا يا يوم حياة اللي حواليه يا يوم مجيء المسيح له المجد ونهاية الظهور كل ده قريب كل ده قريب يوم الواحد فينا قريب ويوم من حولنا قد يكون أقرب مما تتصور ويوم المجيء الثاني برضه قريب لأن الوقت بيجري دايما الوقت هنا يخدع الإنسان يتهيأ لك إن لسه السنة طويلة كلنا بنحس بكده تيجي على شهر يناير كده واحد يناير تقول ياه لسه 2007 وبعدين إيه في لمح البظر تلاقي نفسك داخل على راس السنة الجديدة ايه الحكاية طبيعة الزمن كده بيجري تصحى وتقوم تصحى وتقوم تلاقي السنة خلصت والعمر شوية سنين فالوقت هنا مقصر ويعني أو مقصر بمعنى أنه قصير وكمان تحمل معنى الخداع حاسب للزمن يخدعك انت بقى اسرقه بدل ما يسرقك اعمل فيه أفضل ما يمكن عشان تبقى افتديته مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة آية جميلة تقول إيه لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب وحكاية اليوم قريب دي عملية نسبية انت شايفها كده ولا لا على قدر ما ترون اليوم يقرب في واحد حاسس دايما انه اليوم قريب انبا انطونيوس له تعليم جميل قديس الانبا انطونيوس يقول الشاطر اللي لما يصحى يقول يجوز يكون اخر يوم فيشتغل على ان النهارده اخر يوم ولما يجي ينام يقول يجوز تبقى اخر ليله فيشتغل على ان دي اخر ليله فتلاقيه دائما في وضع استعداد لأنه المسيح هيجي صبح ظهر ليل هو مستعد على قدر ما ترون اليوم يقرب هل ترى اليوم قريب ولما ما بتيجي فكرة الموت أو النهاية في ذهنك بتقول بعيد مين قال بعيد مين قال ده المسيح له المجد صاحب القرار قال يأتي كلص في ساعة لا تعلمون يأتي ابن الإنسان وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا يعني إيه الكلام ده هو بيكلم ناس بعضهم بدأ يتراجع عن الإيمان دي بقى الخطية اللي يقصدها هنا خطية الارتداد خطية إنكار المسيح خطية التراجع عن كل الخطوات اللي خدتها وباختيارهم باختيارهم يعني بإرادتهم صحيح نتيجة ضغوط بس بإرادتهم إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق يعني عرفت السكة تقوم ترجعها تاني وتمشي في سكة بره خلاص يبقى ذبيحة المسيح لا تغطي خطاياك في الحالة دي لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا هو أنت فاكر أن دم المسيح هيغطيك لو سبت الطريق لا هو بيغطي الذين يؤمنون به ويتقدمون به ويثبتون فيه و... وبيغطي دول صحيح دم المسيح معروض للعالم كله كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله ولكن الآية تقول إيه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به هو البذل والفداء من أجل العالم كله بس مين اللي هيتمتع بهذا الخلاص كل من يؤمن به من آمن واعتمد خلص فلو أخ... فإن أخطأنا باختيارنا يعني لو ارتديت عن الطريق وطلعت بره الإيمان بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا أمال تبقى إيه بقى بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين ده أنت هتاخد العكس هتاخد عقاب شديد جدا ليه؟ لأنك دقت وعرفت الحق ورجعت أنكرت ده كله تلاحظوا نفس المعنى قالوا في عبرانيين ستة لو تذكروا لو انتوا فاكرين لما كان بيتكلم عن انه احنا في ناس تعالوا نتقدم إلى الكمال غير واضعين أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله تعليم المعموديات ووضع الأيادي قيامة الأموات والدينونة الأبدية لأن الذين استنيروا مر وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وضاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا هنا سقط يعني ارتدوا لا يمكن تجديدهم أيضا إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ده عاوز بقى المسيح يموت له تاني يعني ايه هو بيتدلع بقى ولا ايه ده عرف الحق ومشي فيه وده ده كله هيبيع ده كله وبعد كده عاوز برضه المسيح يفديه ده هو بيدوس على دمه ده بيستهين بالفداء ده بيبيع الثمن اللي اتدفع فيه ده مش مقدره لا ده في الحالة دي ياخد عكس كده دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة كلام بقى ايه يخوف شوية ليه بيقولوا عشان في ناس بتشاور دماغها في الوقت ده بتشاور عقلها بسبب الاضطهاد اليهودي يمكن يرجعوا فبيستخدم المنطق المسيحي في إقناعهم أنتم مشيتوا صح والمسيح هو الحل وذبيحة المسيح هي الكفارة الحقيقية وكاهننا هو الكاهن الذي لا يموت واحنا اخترنا صح ترجعوا تمشوا تاني في السكة القديمة لا ده انتوا كده بتأذوا روحكم بقى بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة كأن النار عاوزة تأكل غيرة نار النار هي اللي ليها غيرة إن النار بتنتقم لربنا من اللي أنكروه عتيدة أن تأكل المضادين يعني دول هيتساووا مع أعداء المسيح له المجد اللي كانوا مضادين للإيمان ومضادين للتعليم وبيضطهدوا المسيح والمسيحيين لو وقعوا ناس في الارتداد هيتحطوا معاهم في نفس الحساب وبعدين هيجيب مثل من العهد القديم ان ده دايما طريقة ربنا ربنا رحيم لكن كمان عادل ربنا محب جدا للبشر لكن اللي بيختار الهلاك بإيده ربنا ما بيمنعوش من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة عهد قديم فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة يعني إذا كان شريعة موسى اللي يغلط على يد شاهدين أو ثلاثة غلطة من اللي تستحق الموت يموت أمال اللي هيدوس دم المسيح ما هو الارتداد ده تراجع عن الإيمان إنكار المسيح ده واحد بيدوس على دمه بيستهين بالفداء اللي قدمه المسيح بعد كل التكلفة اللي كلفها ربنا فده يبقى عقابه إيه ده اللي كسر وصية زي لا تقتل ولا لا تزني بيستحق الموت في العهد القديم امال اللي هيدوس على الدم الفادي نفسه يستحق ايه كم عقابا اشر تظنون ده عاوز يحكم الناس يقول لهم احكموا انتم انه يحسب مستحقا من داس ابن الله انت بتدوس على ربنا الارتداد ده بعيد عنكم خطية صعبة جدا لأن الواحد بيدوس على المسيح نفسه بيدوس على ربنا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا دنسا بتترجم زي يوزلس ملوش قيمة ملوش قيمة بالنسبة له فداس على الدم بقى دم الحيوانات كان له قيمة ودم المسيح له كل المجد ما بقاش له قيمة عند الناس دول واصدر بروح النعمة طب ده أكتر من كده ده خد الروح القدس جواه الروح القدس ده اللي هيدخله السماء في الآخر المفروض يزدري بيه يزدري بيه دي بمعنى يجدف بقى هنا دي اللي جت في كلام المسيح إن حتى اللي جدف على المسيح قد يغفر له لو تاب لكن اللي ازدرى بروح النعمة يعني جدف على الروح القدس يعني رفض صوت الروح القدس للتوبة لآخر عمره لا في هذا الظهر ولا في الظهر الآتي خلاص ملوش غفران لأنه رفض صوت ربنا رفضت صوت التوبة رفض دعوة الروح القدس أنه يرجع تاني للطريق لآخر عمره يبقى داس ابن الله وحسب الدم الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة كم عقابه أشر كلام يخوف وعلمنا بولس فيه حكمة كبيرة يشجع ويقنع ويجادل ويحاور وأيضا يحذر ويخيف لأنه في واحد بالنقاش والحوار يستفيد وفي واحد أحيانا يكون إرادته إيه ضعيفة ويميل للخطأ ساعات الكلمة اللي تخوفه هي اللي تفوقه زي في رسالة يهوذا يقول مخلصين البعض بالخوف وماله لما تسمع الكلمة اللي تخوف دي حاسب تكون هتدوس على دم المسيح تدوس على ربنا لأنك لم تعد تهتم بالإيمان ولا بالتوبة ولا بخلاص نفسك لم يعد دم المسيح له قيمة عندك ولم يعد صوت الروح القدس اللي فيك له صدى جواك حاسب لا تكون ماشي في سكة تخوف يقول من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب وأيضا الرب يدين شعبه يعني ربنا ديان مخيف هو الوقوع في يد الله الحي بعد ما يسد السدة الجامدة دي هيرجع يقول لا انتوا مش كده انتوا كويسين انتوا واخدينها جد والمرة الجاية نكمل لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين